أن تقدم لكم شرح كتاب مدارج السالكين لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع الشريط السابع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فما زلنا في منزلة اليقظة والسؤال هل تيقظنا هل عشنا منزلة اليقظة فعلا بمعناها الحقيقي كما ضربت لهذا مثالا قبل ذلك عدة مرات أنه كمثل النائم فإذا استيقظ في الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل فإذا استيقظ فذكر الله حلت عقد فإذا توضأ حلة الثانية فإذا صلى حلة الثالثة وإلا أصبح خبيث النفس كسلان وإلا بال الشيطان في أذنيه وأصبح خبيث النفس كسلان فالشاهد أن الإنسان إذا استيقظ كالنايم وصحي لصلاة الفجر لو صحي وما ذكرش ربنا وما توضاش صحي قاعد على السرير كده متململ ما زال كسلان إيه اللي يحصل ينام تاني وهذا ما يحصل كثيرا لأهل الغفلة إنه ممكن يفوق فجأة نتيجة حادث مروع شافه نتيجة بلية ابتلي بها نتيجة شيء يفوق يصحى ولكن إن لم يتدارك هذه اليقظة بالبنود الثلاثة التي ذكرناها اللي هي أول حاجة لحظ القلب إلى النعمة والثانية مطالعة الجناية والثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام إن لم يتبع يقظته هذا الاستيقاظ الحقيقي هذا التتبع الواضح فإنه حين ذاك سينام مرة أخرى فتلاقيه راى حادثة مروعة يفوق يا ده أنا ممكن أموت لا أو نجا من حادثة مروعة يفوق يبدأ يصحى يصلي يوم اثنين ثلاثة وينام ثاني ليه؟ لأنه لم يتتبع بالأمور الثلاثة التي هي أول شيء لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم التقصير في حقها وكلما حدق قلبه وطرفه في النعم أوجب له ذلك نوعين جليلين من العبودية محبة المنعم واحتقار وازدراء النفس فإذا ازدرى نفسه وأزرى على نفسه عمل في طاعة الله وكلما ازدادت محبته للمنعم ازدادت محبة المنعم له فحين ذاك ينطلق إلى الله هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية مطالعة الجناية يتذكر جناياته ومعاصيه وذنوبه وخطاياه يتذكر كل ما فعله من خطايا وآثام وما قصر فيه من حقوق الله سبحانه وتعالى فإذا تذكر وتبصر واعتبر فإنه حين ذاك سيحصل له ثلاثة أمور الوقوف على الخطر فيها اثنين التشمير لتداركها والتخلص من رقها ثلاثة طلب النجاة بتمحيطه لما يتذكر زني زناها سرق سرقها كذب كذبها ما الحرام جمعه أذى لمسلم آذاه يتذكر معاصي وذنوب شرب خمر أو تدخين أو يتذكر معاصي وذنوب معاصي كثير من الناس يحاول أن يتجنب قضيتين القضية الأولى تذكر معاصيه القضية الثانية يقين أنه سيموت يحاول كلما هجم على خاطره أحد هذين الأمرين يطردها بسرعة بدون تفكير إذا خطر على باله ذنب من الذنوب ينشغل بسرعة يشرب يأكل يخرج يتكلم يروح يشتغل عشان يلغيه من دماغه لأنه لو فكر فعلا في هذا الذنب الذي اقترفه وافتراه وتبعاته وحقوق الخلق عليه فإنه سيعيش شيء من الكدر والضنك والخوف من الله سبحانه وتعالى فتلاقيه على طول أول ما يخطر باله ويجمع على خاطره الذنب يطرده بسرعة وأيضا قضية الموت كل ما يخطر على باله ممكن يموت دلوقتي بسرعة يطرده بالتشاغل بأي شيء مع أن الواجب على الإنسان ألا ينفك عن ذكر هاتين القضيتين فينبغي أن ينظر الإنسان ويتأمل ما سلف له من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم وأنه مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه وقد ذم تعالى من نسي من ما قدمت يداه فقال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه فإذا طالع جنايته حط الجناية قدام عينيه كده شمر لاستدراك الفارق بشيئين بالعلم والعمل شمر الاستدراك الفارق بالعلم أن يتعلم احنا قلنا ان التوبة علم كتير من الناس بيرجع للذنب تاني ليه لانه ما عندوش علم التوبة لو علم كيف يتوب لتاب حقيقة ويتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم ثم يطلب التمحيص كل ده فات الاسبوع اللي فات ده سليلة بقى في قضية التمحيص يعني ايه التمحيص التمحيص هو تخليص ايمانه ومعرفته من خبث الجنايه يعني ايه التمحيص طلب التمحيص كتمحيص الذهب فينبغي ان ينظر الى ما سلف من الاساءة على طلب التمحيص يعني ايه التمحيص تمحيص الذهب هو تخليصه من خبثه ولا يمكن تخليص الذهب من الخبث الا بدخول الذهب النار عشان كده هذا التمحيص قد يسمى ابتلاء وقد يسمى فتنه فينبغي أن ينتبه الإنسان إلى طلب التخيير أن يطلب من الله أن يمحصه من ذنوبه يمحصه بأن يخلصه وزنا ومعنى يخلصه من ذنوبه كيف الرسول دلنا صلى الله عليه وسلم ألا نطلب من الله البلاء دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب فوجده في فراشه قد رق مثل الفرخ العرب يقولوا مثل الفرخ لما يلاقوا واحد حجمه ضئيل جدا يعني خس خالص لحد ما بقى جلد على العظم ف اندهش رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الحديث وقال يا بني هل تدعو بشيء هي دي قضية البصيرة يا جماعة للمربي البصيرة عند الشيخ لما يبص الواحد كده يعرف ان في في آفة كثيرا ما تشاهد انسان وتسأله عن احواله وتعرف احواله مرة واثنين وثلاثة تقول له لا لا لا لا في حاجة غلط حاجة من في ذنب كبير انت مصر عليه مش عايز تسيبه اتصرف لا لا لا في معصية انت مش عايز تتوب منها في في حاجة عندك بتشدك لورا زي كذا زي كذا كده الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كان زي ما قال السيدة عائشة سبحان الله يا رسول الله إنك ترى ما لا نرى إنك ترى إيه ما لا نرى الرسول كان يرى أشياء لا نرى لا نرى إنك ترى ما لا نرى فلما ظلوا يا غلام هل تدعو بشيء قال نعم أقول اللهم إن كنت معاقبي بشيء في الآخرة فخذ حقك مني في الدنيا فغضب رسول الله وقام وقال سبحان الله لا تطيقه لا تطيقه لا تطيقه ثلاث مرات قال ولكن سل الله العافية اللهم إنا نسألك العافية فمش معنى طلب التمحيص ان نقول يا رب خلص حقوقك مني هنا واروح لك نضيف مش قد مش قد انت مش قد تضيع وانما اسأل الله الستر والعافية اللهم استرنا وعافية اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية وانما المقصود بالتمحيص هنا ايه أي أن يمحص في الدنيا بأربعة أشياء التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة أربعة أشياء التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة واعلم شوف كلام ابن القيم بقى بيقول ايه واعلم أنه لن يكون دخول الجنة لأحد قط إلا بعد هذا التمحيص لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب ولهذا تقول الملائكة لأهل الجنة سلام عليكم طبتم طبتم ويقول لهم سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة فالجنة ليس فيها ذرة خبث ليس فيها إلا الطيبين فلن يدخلها إلا طيب فطالما فيك ذرة خبث فلن ترى الجنة ولن تشم ريحها حتى تتخلص من الخبث فيكون التخلص من الخبث في الدنيا بأربعة أشياء هي التوبة والاستغفار وعمل الحسنات المحية والمصائب المكفرة دي أربعة أشياء فإن لم يمكن فإن لم يتخلص الأربع أشياء دي ما خلصتش على الذنوب لسه في متعلقات يمحص في القبر بثلاثة أشياء صلاة أهل الإيمان عليه ودعاؤهم واستغفارهم له ما يهدى إليه من الأعمال التي يصل منها إلى مثله الثواب شفاعة المؤمنين له في أو, أو الثالثة أما تركه من صدقات جارية يصل إليها حسناته بعدها يبقى ثلاث حاجات برضو في القبر الأولى صلاة المؤمنين عليه أسف اثنين تمحيصه بفتنة القبر ثلاثة ما يهدي إليه إخوانه المسلمون مما يصل إلى مثله يبقى أربعة في الدنيا توبة واستغفار وحسنات ومصائب ما خلصتش يبقى في القبر ثلاثة صلاة الميت عليه المؤمنين يصلوا عليه اثنين تمحيصه في القبر بالسؤال والضمة كل ده من الذنوب اللي عليه ثلاثة ما يهدي إليه أقاربه ومن ذويه ومن حسنات الجارية التي تركها فإن لم يظهر بعد السبعة برضه لسه فيه بلاوي سودة معلقة يعمل ايه يمحص يوم القيامة بأربعة أشياء أهوال القيامة وشدة الموقف وشفاعة الشفعاء وعفو الله عز وجل اللهم اعفو عنا يا رب فإن لم تفي هذه الأربعة أيضا دخل النار ولا بد ما ينفعش يدخل الجنة لازم ينضف ده كل ده ما نضفوش ايه اللي يحصل يدخل جهنم بقى تنضفه نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تنظف قلبه لحد ما ينظف إن كان من الموحدين خلاص يطلع يوضع في نهر الحياة ويدخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب نرجع بقى نقف مع الكلام ده كله لأن احنا كده دي عناصر نقف معاها وقفة سريعة يقول ابن القيم وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة فإن محصته هذه الأربعة وخلصته كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يبشرونهم بالجنة يبشرونهم بالتوبة اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا توبة نصوحة ما معنى التوبة؟ التوبة معناها الرجوع تاب يعني ايه؟ رجع طب رجع منين؟ رجع منين؟ يبقى هي القضية ايه؟ انه كان ماشي في الطريق الى الله فاعترضه الشيطان زين له وسولت له النفس الأمارة بالسوء فرجع من طريق ربنا ومشي في طريق الشيطان عشان يتوب يعمل ايه اه يرجع يرجع منين بقى من طريق الشيطان ليسير في الطريق الى الله سبحانه وتعالى يبقى لازم يرجع يبقى لازم قضية التوبة اللي هي ايه بقى الرجوع انه يرجع عشان يرجع لازم يكون عارف يرجع ازاي لازم يبقى عارف هي كام خطوة مشيها مع الشيطان صح ولا لا ولازم يبقى عارف يرجعها ازاي لان كتير من الناس اللي بتيجي ترجع بتتوه فيرجع من غلط في غلط من توهان في توهان فبيضيع ويبقى الضياع الثاني اصعب من الضياع الاولاني لان ضياعه الثاني بيكون عن هوى بيفكر انه ماشي صح وهي دي المصيبه فاكرين لما قلت لكم ان واحد ماشي مسافر اسكندريه في الصحراوي الحر وال... والزهقان وال... والجو الخار كان زمان بقى الوقت ما بقاش كده فلقى طريق يمين داخل كده على مدينه السادات اشجار وخضره وميه وبوتيكات و... وكده فراح داخل فيه قال لك الطريق ده جميل وهادي ولطيف هو جميل اه بس مش مصر هي دي المصيبه ممكن ترجع في طريق جميل يعني هو غلط ومشي غلط جه يتوب لقطوا واحد صوفي خدوا على طريق غلط هو الطريق جميل ان يقعد طول الليل يقول يا لطيف يا لطيف كده فيحس براحه يستمتع هو جميل اه بس مش موصل يضيع يدخل جهنم لأن كل احفظها مني دي كل ما لا يقربك من الله يبعدك عنه كل ما لا يقربك إلى الله إيه؟ يبعدك عنه ليه؟ لأن الوقت محكوم أنت محسوب عليك الثواني والأنفاس فالوقت اللي بتضيعه في غير الوصول خسارة تعطيل عن الوصول لأنك أنت محتاج الوقت ده انك تمشيه الى الله عز وجل لو ما مشيتوش صح هتمشي غلط ولو مشيتوش ولو مشيتوا غلط يبقى نصام من الصح عشان كده اكبر ندم يندم الانسان على كل يوم ضاع من عمره بعض السلف يقول ايه بكى عند موته فقيل ما على ما تبكي لماذا تبكي قال على ليلة نمتها ويوم افطرته وساعة غفلت فيها عن ذكر الله لما تشوفها صح بقى وتصحى صح تقول يا انا كنت فين انا كنت بعمل ايه يا خساره يا خساره يا خساره على العمر اللي ضاع ده كله انا ليه ما عرفتش ده من زمان هنا ياكل قلبك الندم وهي التي تيجي دي بقى في الاخر ان شاء الله في المرتبه الثالثه من مراتب اليقظه معرفه الايه الزياده والنقصان من الايام الحسره أكبر حسرة تقع في القلب على كل وقت ضاع في غير طاعة الله نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا شاهد التوبة إن يرجع ويرجع صح التوبة علم عشان كده ابن القيم يقول ايه وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة لا يعرفون قيمة التوبة ولا يقدرونها قدرها ومن لم يقدرها قدرها فكيف يصل إليها توبة علم يا شيخ فلذلك لابد عند التوبة من دليل عشان كده بعض السلف يقول ايه من فضل الله على الشاب إذا نسك أن يقع في يد رجل من أهل السنة يدله على الطريق من فضل الله عليك بأنك أول ما تبدأ تلتزم أن حد من أهل السنة ياخدك يمشيك صح لأن اللي مشي غلط في الأول بتبقى مصيبة ليه؟ لأن الشعر يقول ايه أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا هي اول حاجة تدخل قلبك هي دي اللي بتعمل ايه بتلج تتمكن قوي من القلب عشان تطلع تبقى مكلبشة عشان كده كتير من الناس تقول هيتوب بس كل العوامل بتشده لورا ما يتوبش اسمع ربك بيقول ايه أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ده ده ده يهتدي ازاي ده لا إله إلا الله فالتوبة لها شروط شروطها على غير معلوم الناس ستة كثير من الناس يعرف ان شروط التوبة أربعة الندم الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة ورد المظالم دي مشهور ولا نوضح نوضح سن الضياع اول حاجة الاقلاع عن الذنب كتير من الناس مدخن توب يقول لك ادعي لي ان ايه ان ربنا يتوب عليك ما ينفعش الناس لك ان ربنا يتوب عليك ارميها ويبقى ربنا تاب عليك الاقلاع اقلع ويبقى ربنا تاب عليك الاقلاع واخد بالك من كلمة الاقلاع هو موعد الاقلاع الساعة كام موعد الايه يعني ايه الاقلاع بقى ها؟ ليه ليه سموها اقلاع الطائرة لا لا لا بترتفع عشان كده سموه اقلاع تقلع الطائرة الساعة كذا الاقلاع الارتفاع فهي القضية مش عايزك تسيب الذنب وتمشي لا ده انا عايزك ترتفع عنه تتعالى عليه تشوف الذنب وساخ وقذاب وتشوف الذنب ار- ارتباط بالارض واختلاط بالطين تشوف الذنب نزول وسفر تشوف الذنب فتقلع تسمو ترتفع تعلو همتك آه. هي دي القضية الإقلاع عن الذنب كأنك أنت جاسم على الذنب أو الذنب جاسم على قلبك وراكض على نفسك وكابت عليك وانت تعمل ايه تسيبه في الارض وتقلع تسمو هي دي لما قالوا له ما بتاكلش ليه قال اني ابيت عند ربي انها تطلع فوق فوق فوق فوق مش في ال 17 بقى ولا ال 40 ولا ال 50 ولا ال 100 لا ده تحت العرش يسجد القلب قيل لبعض العلماء هل يسجد القلب قال نعم سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة إذا القلب سجد فعلا يبقى إيه اللي يحصل مش هيقوم مش يرفع راسه أبدا انت لو سجدت وحسيت بسجدة تبقى مش عايز ترفع راسك وترفع راسك وانت متألم قلبك هيقع مش عايز اقوم من السجود بس خلاص دماغك مش شايلاك وايديك مش شايلاك وعينيك خلاص والصداع و و و الى اخره ومش حاسس بكل ده لكن لما القلب يسجد بيسجد بحب يقوم ليه واذا سجد القلب هناك هتبقى الدنيا كلها تحت الجزم منتهت القضية بس لما يسجد اللهم ارزق قلوبنا سجدة تحت العرش الإقلاع عن الذنب والإيه والعزم والندم على ما فات الندم توبة فلا بد أن يندم الإنسان ومن لم يندم إذا لم يندم الإنسان على ما سلف من إساءته فإنه لم يسلف الندم أن ي- كيف يأتي علمه بقبح المعصية فما من معصية إلا وهي قبيحة لازم تبقى المعصية قبيحة فإن الله ما نهى عن شيء إلا لقبح قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط انتبهت فالقضية هكذا ان كل شيء ربنا نهى عنه يبقى قذف هو في الاصل قبيح عشان كده اصحاب النفوس الطيبة الطاهرة الفاضلة ما يقعوش في غلطات كبيرة ابدا ابدا قد يخطئون لمم اخطاء ذنوب على الماشي لكن غلطة كبيرة كبائر لا يمكن لا يمكن عشان كده تلاقي ابو بكر الصديق في الجاهلية ما كانش بيشرب الخمر رغم انها ما كانتش حرام بقى ده كانت عند العرب الخمر انتوا يمكن ما تعرفوش دي ان الح- الخمر عند العرب يعني الم- الكرم والمروءه كانوا بيعتبروها كده كرم بيشرب خمره كتير يا راجل كريم ويسقي الناس خمر من نوع كرم وبس ومع ذلك لم يشرب قط صفوان آه، اللي بتوم في عائشة كان مين؟ ابن المعطل رضي الله عنه لما اتهموه قال ايه قال والله ما مسست كتفا لا تحل لي في جاهلية ازاي ما ينفعش أزني هي دي النفوس الايه عشان كده لما قالوا الهند تزني ده ايه على الا تزني قالت ايه هو تزني الحرة هي النفوس الطاهرة تحس بخبص المعاصي وبعد اتيان نهي الشرع فنهي الشارع كساها ايه قبحا على قبح هي في الاصل قبيحة ونهي الشرع فخلاها اقبح فلما الانسان يشوف قبح المعصية يندم ويأكل قلبه الندم الشرع كساها قبحا على قبح فعلمه بقبحها زي ما قلت لكم في واحدة فنانة من الفنانات ثابت فكنت أقرأ كلمة لها تقول لي كلما رأيت فيلما من أفلامي أقول كم كنت قذرة هي بتقول كده واحد اسمه مش عارف ايه سعيد كم مغني مغني سعودي تقريبا أو حاجة زي خليجي بعد ما تاب يقول لي والله الكلام ده كله موجود في في كتاب كيف أتوب بيقول لي والله إن كنس الشوارع وعمل الزبالين أنظف ألف مرة من الفن ده كلام وهو مسؤول عنه أنا ما أعرفش بس هو بيقول إن ده أنظف من الفن سبحان الله العظيم فالشاهد إن القضية إيه؟ إن الإنسان لما يتوب بيشوف خبز ما كان عليه فيندم وزي ما قلت لكم خصوصا لما تجيله على كبر بقى يبقى الندم شديد على العمر اللي ضاع وندم شديد على الفلوس اللي ضاعت وندم شديد على الصحة اللي ضاعت وندم شديد على الوقت اللي ضاع وندم شديد على الناس اللي ضيعها وندم شديد على الخير اللي فات وندم شديد على الليالي آه فيأكل قلبه الندم يندم حقا والرسول قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة لأنه إذا ندم يبقى تاب ثلاثة العزم على عدم العودة ده شرط انتوا عارفين شرط يعني ايه الأول في الفقه الشرط ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ده تعريف الشرط يعني الوضوء شرط في صحة الصلاة فالإنسان لو توضأ ما يلزمش من وجود الوجود يعني ما يلزمش انه يتوضأ يعني صلى لا ولكن يلزم من عدمه العدم لو ما توضاش وصلى يبقى ايه ما صلاش مش ما ينفعش يبقى ما صلاش هو وقف وكبر وت- وقرأ الفاتحة وركع وسجد وتشهد وسلم ولكن كل ده ايه ما- ما فيش ما صلاش هي كده فعشان كده بنقول ان العزم على عدم العودة ايه شرط شرط انه يبطل سجاير وفي ي- رأسه يقينا ان ايه مش هيرجع تاني حتما مش هيحصل لكن اللي ده بطل تدخين وفي دماغه انا بطلت بس انا عارف ان انا هرجع لها تاني يبقى ما تبش يبقى هيرجع يبقى لازم يقينا في دماغه مية في المية عزم على على عدم العودة مش هرجع قولا واحدا العزم على عدم العودة رد المظالم كل اللي له مظلمة عندك ترد له مظلمته من ماله أو عرضه أو, أو شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليؤد فليؤدها إليه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم بل الحسنات والسيئات سبحان الله تقول إن ممكن واحد ياخد من واحد قلم أكتب بس حاجة دي أعلى وتعمد إنه يسرقه يجي قبل يا قلمي لو سمحت قل له قلم إيه لو سمحت 150 حسنة 150 حسنة اه ليه قال لك خلاص مش عاجبك هات القلم ساعتها المكتبات قفلة كله قفلة مفيش مفيش فلوس مفيش دينار مفيش درهم ضاعت الفلوس ضاعت الإقلام كل شيء فيعمل ايه في الآخر قل له 150 حسنة طبعا ما معيش قل له سهلة عندي سيئات كتير سير يسيروا 150 سيئة عشان ينزل بيهم في جهنم والعياذ بالله ردوا المظلم فمن دلوقتي اللي له عندك حق رجعوا له وفورا لانك مش ضامن تعيش لبكره ابن القيم زود شرطين احنا قلنا ست شروط للتوبه الاربعه دول المعروفين الندم والاستغفار الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عد- عدم العودة رد مظالم خمسة أن تعلم أن الله كان يراك وأنت على المعصية إلا من تاب وآمن أن تعلم يقينا وتشهد لله يا رب استغفرك وأتوب إليك تشهد انه كان شايفك وانت على المعصيه الشرط السادس وعمل صالحا وعمل عملا صالحا ابن القيم بيقول كده يقول لا تصح توبة مطلقا بالترك دون العمل انه يبطل ذنوب ما يعملش حسنات يبقى ما تابش شرط التوبة انه لما يبطل ذنوب يعمل حسنات لازم لازم شرط لأن التوبة عمل يقلع وي- ويعمل يترك ويعمل هي دي التوبة والاستغفار نسأل الله أن يرزقنا الاستغفار أنا عايز أسألك استغفرت النهاردة كم مرة استغفرت كم مرة هيا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم سبعين مرة طب الرسول من الغين الغيظ اللمحة الخاطفة الطارئة بيستغفر سبعين انت بقى الغفلة اللي كبت على نفسك ده مش غفلة بس وكبائر صح ولا لا وكبائر كل يوم وذنوب ومعاصي وتقصير في طاعات اذا كان الرسول على كده بيستغفر 70 وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر انت فاهمين يعني ايه ما تقدم يعني العمل واللي واللي هيعمله كله مقبول ومع ذلك بيستغفر 70 ويتوب 100 انت بقى تستغفر كام المفروض القياس كده الرسول بيستغفر سبعين ويتوب مية وهو مغفور له انت لم يغفر لك الرسول معصوم ما بيغلطش انت بتغلط الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله وانت لا ندري تبقى استغفر كام هي دي مصيبة شباب اهل عصرنا الغفلة الشديدة ان مفيش استغفار دائم وانما غفله حط شريط يسمع درس حط شريط يسمع قرآن اه يقعد ي- ي- يصلي اه يمسك مصحف يقرأ قريت النهاردة كام جزء ولا جزئين لكن شغل في الذكر ما شفتش الصراحة ليه مش عارف مع ان الذكر اسهل شيء صح ولا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله مع انه سهل جدا اسهل شيء ان الانسان ايه يذكر الله انك لان زي ما بقول ايه ممكن وانت شغال اي شغل ايا كان العمل عقلي او بدني تقدر ت- لسانك شغال في الذكر قول لي معلش اصل العمل عايز تركيز ايه المشكلة ان الواحد كل خمس دقايق دقيقة ذكر ايه اللي يمنع يعني الدقيقة دي تخسرك كام في اليوم ها ولا حاجة لا لا تخسر في الشغل الواقعي ايه ولا حاجة اطلاقا ما تتسيبش ياما دقايق بتضيع ممكن احيانا بتسيبها كده وتتمطع في دي استغفر الله خمس مرات وياما بنضيع اوقات اضعاف اضعاف دي انا كثيرا ما اطالب الاخوة بافراغ وقت من افراغ وقت من وقت الطعام ووقت النوم بعضنا بيقعد ياكل نص ساعة بيحصل احيانا الاكل ياخد منك نص ساعة نص ساعة وممكن الاكل ينتهي في خمس دقايق ولا مش ممكن عشر دقايق كتير عشر دقايق شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول شرط طالب الآخرة أن يكون سريع الأكل سريع الشرب سريع المشي سريع القراءة سريع الكتابة مش فاضي بيسارع الزمن عشان يوصل عشان كده بعض السلف كان ما بياكلش الخبز كان يفته في ميه ويشربه ليه كده ما تاب يقول لك فرق بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية كانوا بيحسبوها كده عشان اقعد آه، مش عايزين نتكلم عن الشوكة والسكينة بقى. شغلانة تانية لكن هم ناس كان همهم الآخر مش الدنيا وكثير منا بياكل بال- بالشوكة والسكينة مش متعة وإنما عادة عادة تقليد تقليد وخلاص تقليد غربي ماشي أو إن هو ما يقدرش يقول ما اعرفش آكل إلا كده ما يقدر- إحنا بنقولش الشوكة والسكينة حرام حلال كل شيء كويس كما جئت بس بقول نقدر نفرغ من الوقت ده تلت ساعة لأن احنا بنقول بياكل في نص ممكن ياكلهم في 10 دقايق والتلت ساعة يقرأ فيه جزء من القرآن الجزء فيه حوالي 1300 حرف فعشرة ب 13000 حسنة يستاهلوا 13000 حسنة نضحي لهم ولا لا 13000 عشان لما يجي يقول لك قلم ب 150 حسنة خد ما انا عندي كتير اقدر اسدد يميها 13000 حسنة عشان كده بقول انا عايز دايما اوجد عند المسلمين هواية ما في ناس كده هوايتهم هوايات كتير هواية جمع طوابع وهواية جمع مش عارف ايه بقى في هواية جمع في هواية جمع فلوس اللي من دول وهواية جمع عقارات كنت ازور مدينة 6 اكتوبر امبارح آه، عشرات الالاف من الشقق الفارغة ايه ده قالوا لا ده كلها متباعة كل الناس واخدة شقق وقفلها هواية جمع الشقق اللي هو اماكن بيجمع وخلاص هواية الجمع ديت عايزين هواية زيها على موازية ليها هواية جمع الحسنات اللهم ارزقنا هواية جمع الحسنات يبقى الانسان مزاج عنده انه يعمل حسنات كيف ما يرتاحش غير لما يعمل حسنات ي- يساعد ده ويذكر الله ويقرأ قرآن ويروح درس وي- ي- وي- ويقوم يصلي ويصوم النهاردة ويعود مريض ويساعد فقير وي- وي- ويكفل يتيم ويساعد أرمل ومسكين ويروح ي- يدفع مصاريف لطلبة في مدارس بيدور قولوا لي قول- أنا نفسي أعمل حسنة كبيرة فين بالظبط ما يصدق يلاقي خير يعمله الشاهد انه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا لازم العمل الصالح والاستغفار قال السيدة عائشة رضي الله عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا بأي صيغة؟ من رحمة ربنا ان الصيغ كتير جدا تقول استغفر الله او تقول استغفر الله العظيم أو تقول أستغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده من قال أستغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف والعلماء يكتبوا صفحات المسألة دي ان الفرار من الزحف كبيرة والكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة إزاي تغفر بالذكر قال لك دي خصوصية بقى للذكر ده استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه أيضا من ال- أنواع الاستغفار العظيمة سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من زمان وإحنا عايزين نشرح سيد الاستغفار وربنا ييسر كده ويجيبه إن شاء الله آه، سيد الاستغفار فعلا آه، له تأثير قوي جدا في التثبيت على التوبة اعمل لنفسك كده كل يوم شوية سيد الاستغفار شوية دول قد ايه من غير عدد ما تعدش بس يبقى عامل حسابك كده انك تقعد كل يوم ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا نص ساعة تقول سيد الاستغفار يعني كثير من الناس نقول له صل على رسول عليه وعليه الصلاة والسلام عمرك قعدت لما حد قال لك صلي على الرسول قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آه، هذه صيغة من صيغ الصلاة على النبي مهجورة ليه؟ لأن احنا بندور على على السهل اللهم صل عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام وبقت لعبة أحيانا ف صلي على رسول الله اللهم صل عليه ما تنفعش دي شرط في الصلاة على النبي حاجتين أن تسلم وأن تذكر آله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وإيه وسلموا يبقى اللهم صل عليه ما تنفعش شرط التسليم صلوا عليه وإيه وسلموا لازم تقول اللهم صل وسلم ولا بد من ذكر الآل على محمد وآله وإلا فهو من الجفاء من صلى عليه ولم يذكر آله صلى الله عليه وسلم فالشاهد الاستغفار هذه أنواعه وخليك على سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره وعمل الحسنات الماحية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وأتبع السيئة الحسنة تمحها تعالى بعد السيئة اعمل حسنة تمحوها لشيخ الإسلام آه ابن تيمية كلام لطيف في هذه المسألة آه في ذكر في كونه صلى الله عليه وسلم يذكرون بأهل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب أنه آه يأتي يوم القيامة في مثل يوم الجمعة من أيام الدنيا يستزير الله أهل الجنة إن ربكم يطلبكم لتزوروه فيخرج المؤمنون فيجلسون بعضهم على منابر من ذهب ومنابر من زبرجد ومنابر من ياقوت ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وليس فيهم دني على كثبان المسك لا يرون أصحاب الكراسي بأفضل منه مش كده فالناس لا يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا يعني فنسأل الله أن يرزقنا الجنة يا رب بس هي بس السابقون والمتأخرون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عمل الحسنات المحية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة لاحظ معي خلي بالك من الحديث وأتبع السيئة الحسنة فقدم ذكر السيئة على ذكر الحسنة ليه؟ شيخ الإسلام التيمية يقول وفي هذا ملحظ جميل أو قال وفي هذا ملحظ رائع لأهل الفقه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكره السيئة قبل الحسنة كمثل قوله صبوا عليه ذنوبا من ماء حديث بول الأعرابي أن أعرابيا بال في طائفة المسجد فقام الأصحاب ليقعوا فيه فقال لا تجرموه ودعوه يتم بولته ثم صبوا صبوا إيه عليه ذنوبا من ماء عليه فذكر البول خمس الماء ليه ليقع الطاهر على النجس مباشرة فهذا فيه تحديد للنجاسة وإيراد الطهارة عليه فإن ورود الطاهر على النجاسة يطهرها وورود النجاسة على الطهارة تنجسها فهمني ولا ترجم طب تدفع كم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا قال صبوا عليه وقال أتبع السيئة الحسنة وفي رواية أخرى إذا أسأت فأحسن إن الإنسان لما يبقى في ذنب وقع فيه وقع السيئة لازم يجيب الحسنة على فين على نفس الذنب بالضبط عشان يطهرها عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك وكفارته أن يقول لا إله إلا الله فلو إنه قال والنبي تناولني دي أش لو قال استغفر الله مليون مرة ما تبش تبت الوحيد أن يقول لا إله إلا الله هي كده في ذنوب معينة ملهاش توبة إلا بعمل معين هو ده معنى بقى ايه واتبع السيئة الحسنة الارض ربنا قال ايه ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا و وآثارهم فانت سافرت اسكندرية في معصية رجليك محفورة في الارض دي ذنوب فعشان تنظف دي لازم تمشيها ثاني صح عشان ت... ايه تغسل دي تمحو دي حسنة فوق السيئة فتمحوها انت انفقت 10000 جنيه في الحرام لا يبقى 10000 زيهم عشان يغسلوهم وهكذا اتبع السيئة ليه الحسن عمل الحسنات المحيط وهذا لا يمكن ولا يتصور إلا لمن عرف سيئاته وعرف الحسنات المحيط لأن برضو الحسنات تجارة والتجارة تحتاج أصحاب الخبرة الخبرة في التجارة الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك السيدة أم سلمة قاعدة بعد صلاة الفجر ورجع لها عند الظهر فوجدها على هيئتك قال ما زلت على هيئتك منذ تركتك عاد تذكر الله قالت نعم يا رسول الله قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلت لوزنك هي دي بقى الخبرة في التجارة قال لها أنا قلت بعدك أربع كلمات كل اللي انت عملتيه ما يجيش قد الأربع كلمات اللي أنا قلتهم ايه هما قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته فهي دي بقى عملية فن محو الخطايا اللهم امحو خطايانا حين تت... تعرف كيف تمحو خطاياك الخطايا كثيرة وهذه تحتاج إلى علم تتعلم صح ازاي المعصية دي تشيلها تقترحها وعشان كده كان كلام الاسبوع اللي فات تعلق القلب بالمعصية ليه تعلق القلب بالمعصية لها ما تشالتش ما تشالتش لان لو اتشالت ما كنتش تفكر فيها وما كنتش ترجع لها تاني ابدا فلذلك عمل الحسنات الماحية لازم تبقى الحسنات ماحية شرط بان تكون اكثر كما ونوعا اكثر ايه كما واعظم نوعا كما ونوعا في الكم والنوع والمصائب المكفرة نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها يحط بها من خطاياه كل شيء تبتلى به بتنزل به ذنوب أحد إخواننا وقد توفي أول أمس نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة اللهم ارحمه رحمة واسعة اللهم ارحمه وارحم موتانا وموتى المسلمين رحمة واسعة وارفع في الجنة درجات الأخ الفاضل ده كان محفظ القرآن فابتلي بهذا المرض الخبيث نسأل الله أن يعافي كل مبتلى مسلم فعملوا له عملية فأصيب بشلل في رجليه فهو يحدثني والله مش موجود الأخ اللي كان معانا وهو يحدثني يقول لي بعد ما فوقت من البنك فالدكتور بيقول لي حرك رجلك كده قلت له مش حاسس فمشي واللي حواليا بدأت عيونهم تدمع قال والله انا رحت خبط على رجلي كده وقلت لها يا ما مشيتي في المعاصي كفاية كفاية حد كده اقفي ربنا قال هنا وقف فلك الحمد يا رب قالوا خبطت على الثانية وقلت لها نفس الكلام فسبحان الله العظيم هي من كلماته أيضا بيقول إيه الحمد لله الذي لا يبتلي إلا بعد أن يرزق الإيمان فيعطي إيمان على قدر البلاء فينزل البلاء فيخففه الإيمان فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة فالشاهد يا شباب إن الإنسان حين ينظر إلى البلاء بهذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ابتلى الله عبده المؤمن في جسده أو ماله أو ولده ببلاء إلا لأحد معنيين إما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا وإما أن يكون عليه الذنب لا يكفر إلا بهذا يبقى لما الإنسان يبتلى ببلية بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده المصيبة دي تهون عليك حين تعلم إنها حاجة من اثنين يا عليك ذنب بلوى كده تقيلة ما تكفرش إلا بدي فابتليت لكي تطهر أو في درجة ربنا كاتب لك إنك تكون مع النبي محمد الفردوس الأعلى والأعمال كلها تعبان ما توصلش فيبتليك عشان يرفعك يبتليك بالبلاء عشان يرفعك لأن أكبر شيء يرفع عند الله الرضا بقضائه ربنا يحب الرضا يحب الرضا يحب سبحانه وتعالى أن يرضى عبده لأن حبك لهذا لأن رضاك ب- ب- بقضائه وقدره إثبات أن أنت عبده وعدم رضاك عن قضائه وقدره كأنك تتألى عليه تتعامل معه كأنك رب مع الرب لما يبتليك وتصبر وتقول الحمد لله والله هو نفس الشخص لما رحت له ووضعت يدي على صدرك وقلت راضي فقال لي يا سلام يا سلام وأي رضا وأي رضا اللهم لك الحمد سبحان الله العظيم بتحسها الله يرحمه حسن طه أخ آخر توفي أيضا احنا عمالين نذكر النهاردة الميتين ليه اللهم ارزقنا حسن الخاتمة آه لما قلت له راضي قال لي قوي بتبقى كلمات طالعة ساعتها ساعتها طالعة من القلب طيب الراضي لكن اللي مش راضي تقول له راضي الحمد لله الحمد لله على كل حال هنعمل ايه احنا لازم نرضى. ده مش راضي ده مش راضي لكن الراضي بتبان في كلامه في رده في رده سبحان الله العظيم بتبقى من جواه مستشعر الرضا والله عز وجل يحب عبده آه، قال بعض السلف إن, إن الناس تساووا في العافية فإذا نزل البلاء تمايزوا تباينوا قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين ليذر يعني إيه؟ يترك ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لما ينزل البلاء بتبان بقى الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فتلاقي لما ينزل البلاء واحد يطلع ذهب والتاني يطلع ورق يولع مع البلاء فالشاهد ان المصائب المكفره حين تنزل المصيبة والعبد فقيه فاهم آه دي بالذنب الفلاني ساعتها يرتاح حمر بن سيرين ابتلي بالغم في آخر عمره فقال أنا أعرف سبب هذا الغم ذنب ارتكبته منذ أربعين سنة قال أنا عارف سببه أنا أذنبت ذنب من كم يا اظن ان هو ما اذنبش غيره والا سمعنا بتاع الاربعين سنة ده يعني عشان كده قال احمد بن ابي الحواري قلت ذنوب القوم فعرفوا من اين اتوا وكثرت ذنوبنا فلم ندري من اين نؤتى آه. هم ذنوبهم قليلة فلما يصيبوا حاجة يقول ابدي ابدي ابدي لكن لما تبقى الذنوب كتيرة ويصيبوا حاجة يقول ايه آه ما مش عارف دي بايه ولا بايه فساعتها انا وانت وامثالنا نقول ايه نقول يا سلام وما يعفو عنه اكثر يقول الحمد لله ده, ده كده خفيف قوي خفيف قوي انه الحمد لله ابتلاني حاجة بسيطة وكل ما كان في ذنب الله يهون كانت امرأة تمشي فعثرت فقطعت اصبعها فضحكت فقيل لا سبحان الله تضحكين قالت أخاطبك على قدر عقلك حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها قالت تذكرت أجرها عند الله فضحكت حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية المصائب المكفرة المصائب تكفر آه، السيئات كبيرها وصغيرة قليلها وكثيرة عظيمها وحقيرة بشرط أن تظهر الرضا لأن برضه بعضنا مشكلته إنه ما يعرفش يظهر والله عز وجل عليم بالبواطن صح ولكن الله عز وجل يحب أن يمدح ويحب أن يثنى عليه فأنت تبقى مريض وتعبان ومن جواك راضي ولكن الناس شايفين على وشك الألم فيسيء الناس الظن يقول سبحان الله كان راجل طيب مش عارفين قالوا البلاء ده منين فكأنك شنعت على الله فعشان كده لازم من إظهار من إظهار الرضا عامل إيه الحمد لله تعبان أيوة الحمد لله ده ربنا كريم ده كده أحسن من كده إظهار الرضا مفيش مانع من التمرر يعني تجرع المرارة و- و- و- وإظهار التعب وذكر الكلام للطبيب ولكن بتقديم الحمد ونسأل الله لنا ولكم العافية معلش الدرس الليلة دي سريع نكتفي على هذا المقدار ولنا لقاء إن شاء الله سيحدث فيما بعد قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك